من له أذنان للسامع فان المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في تاريخ الكنيسة العظة الحادي والعشرون عن القديس ماري أفرام السورياني
ما يقوله الروح للكنائس
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اكلمكم اليوم عن شخصيه اخرى من شخصيات الكنسيه هي القديس مار إفرام السورياني هو ليس من أصحاب الرتب الكبيرة يعني ليس من البابوات كالقديس أثناسيوس الرسولي ولا من البطاركة كالقديس يوحنا ذهبي الفم ولا من آباء الرهبنة الكبار كالقديس أنطونيوس مثلا كل ما ناله من الرتب الكهنوتية نتيجة لتمنعه آخر ما وصل إليه أنه بقى شماس ما يزيدش عن كده يعني. عرض عليه الكهنوت لكن هو اعتذر وما خدش غير رتبة شماس يسمونه الملفان ملفان بالسريان يعني المعلم ويسمونه نبي السريان ويسمونه قيثارة الروح كان إنسانا ناسكا وكان لاهوتيا وكان راهبا وكان خادما إنه يمثل الرهبنة العاملة التي تنزل من المغارة لكي تخدم الكنيسة ثم ترجع للمغارة مرة أخرى ثم تنزل هو كان من النوع ده يعني. وهو أيضا من مفسري الكتاب المقدس بل ربما يكون من أعظم مفسري السريان للكتاب المقدس عكف على دراسة الكتاب المقدس وتفسيره فسر سفر التكوين وسفر الخروج وبعض من العهد القديم والجديد لكن لم تصل إلينا كل تفاسيره في تفسيره اعتمد على الترجمة السريانية المشهورة الترجمة البسيطة التي يسمونها الترجمة البشيطو يعني البسيط هو أيضا مشهور بالأناشيد الشعرية والأبيات الشعرية له آلاف من أبيات الشعر وأناشيد كثيرة واستخدم هذه الأشعار في الدفاع عن الإيمان وأيضا في نشر الفضيلة وبعضه لحن ودخل في طقس الكنيسة السريانية حتى في حياته ليه كثير من الميامر والأشعار إلى آخره آه هذا القديس أحب أن أقول أنه كان جميل الصورة في قديسين قال عنهم الكتاب أن كانوا يتميزون بالجمال قيل عن موسى النبي أن كان حتى من طفولته كان الطفل جميلا جدا وقيل عن داود أنه كان جميلا وأشقر مع حلاوة في العينين ده كان جميل وللأسف الشديد جماله جاب له معاكسات من بعض النساء يعني ايه نساء ما بيتكسوش اقول لكم ازاي وصمد امام امراتين مره نزل لكي يكرس في المدينه واستاجر اوضه كان ليها طاقه وبيفتح الطاقه لقى قصاده امراه اخرى بتطل على دي فقالت له مش عايز اي حاجه انا تحت امرك اللي انت تعوزه انا بطريقه يعني يفهم منها يعوز ايه يعني فقال لها اللي انت عايزه انا أجيبه، آه، يعني تحت امرك قال لها انا عايز ثلاث طوبات وشويه نونه عشان اسد الطاقه اللي بيني وبينك العجيب ان هذه المراه قيل انها هددته انه لو ما اخطاش معاها هتدعي عليه وتقول وتقول وتقول فقال لها طيب ما فيش مانع بس يكون في سوق المدينه قصاد الناس كلهم قالت له انا اتكسف قال لها تتكسفي لما يشوفوك الناس وما تتكسفيش لما يشوفك ربنا دي ناحية من نواحي امرأة تاني وهو ماشي لقاها قاعدة تبص له كده في عمق فقال لها أما تستحين أنك أنت تنظري إلي بهذا الشكل قالت له أنا امرأة المرأة أخذت من الرجل فطبيعي تبص للرجل اللي أخذت منه لكن الراجل خلق من تراب فطبيعي يبص للتراب اللي أخذ منه فقال في نفسه لو كان نساء هذه المدينة حكيمات بهذا الشكل فكان بالأولى يكون الرجال بتوعها وبص للتراب ونفذ النصيحة بتاعت القديسة دي اللي بتبص له ياما ناس من رجال الله يعني جات لهم مشاكل دي على ان اخطر ما حدث ان امراه آه، مش امراه يعني عذراء حملت سفاحا من قندلفت الكنيسه كان اسمه افرام برضه القندلفت يعني اللي بياخد باله من الاناديل عشان كلمه كناديل كاندل قندلفت اللي يهتم بالسرج بالاناديل بالانوار حملت من وخلفت عيل قالوا لها جبتيه منين قالت لهم من افرام على ماري افرام لو سمع كلمه وسكت الشعب اعثر لانه كان واعظ فاستسمح الاسقف بانه ياخد الطفل ويقف على الامبل بتاع الكنيسه ومسك الطفل قصاد ربنا وقال له قول انت ابوك مين فنطق هذا الطفل الرضيع وقال أبويا إفرام القندلفت ثم مات الطفل وبكى الشعب تأثرا المهم أن ماري إفرام السورياني هذا ولد في مدينة نصيبين نصيبين دي ما بين النهرين يعني في بلاد العراق حاليا آه، ولد في مدينة نصيبين في أوائل القرن الرابع ما بين 303 306 إلى آخره من أبوين مسيحيين ربياه تربية مسيحية عالية وتتلمذ على أسقف المدينة القديس يعقوب أسقف نصيبين وأخذه القديس يعقوب معه إلى مجمع نيقيا سنة 325 يعني هو كان عمره في الع- يعني ما يقرب من العشرين يعني عشرين أو واحد وعشرين اتنين وعشرين زي ما يطلع يعني أخذه معه إلى مجمع نيقيا مثلما القديس ألكسندروس بابا الإسكندرية أخذ معه الشماس أثناسيوس في مجمع نيقيا فحضر المجمع آه، إفرام السورياني آه، جعله أسقفه معلما في الكنيسة مش معلم يعني بتاع ألحان يعني ي- ي- ي- يدرس لاهوتيات يعني في مدرسة أنشئت في النصيبين يعني فكان راجل بتاع كتاب مقدس و... وبتاع تعليم عاش ماري إفرام في عصر متعب فيه مجاعات وحروب وبخاصة حروب بين الروم والفرس انتهت أخيرا بأن الفرس انتصروا على هذه المنطقة ما بين النهرين وحكموها ودخلوا نصيبين و- و- وخرج الناس اللي فيها لأن الفرس اضطهدوا المسيحيين على اعتبار أنهم تابعين لنفس الديانة بتاعة أباطرة الروم فهو خرج برضه من نصيبين راح الروح وأصبحت حياته ما بين نصيبين والرهى ما بين نصيبين والرهى أيضا عاش في عصر فيه هرطقات وبدع معروف القرن الرابع فيه الهرطقات والبدع اللي من أجلها عقد مجمع نيقيا المسكون المقدس واللي من أجلها عقد مجمع القسطنطينية المقدس بس هو ما لحقوش لكن كان في بدعة البدعة كانت موجودة بل أكثر من هذا هذا العصر تميز بإمبراطور اسمه يوليانوس الجاحد لأنه جحد الإيمان بالمسيحية وارتد وثنيا واضطهد برضه المسيحيين وعاش برضه في القرن الرابع اللي فيه الرهبنة ومدارس اللاهوت وتأثر بكل هذا في حياته أيضا رؤى ملائكة يقال في تاريخه أن ملاكا ظهر لأحد المتوحدين وكان في إيده درج يعني بتاع كتابة على وجهه كتابة وبيقول لمن أعطي هذا الدرج وبعدين قيل للإفرام المتوحد في جبل الرحى هو يعني راح اتوحد في جبل الرحى بعد ما صاب نصيبين فالراجل المتوحد ده لما شاف ان الملاك بيقول عليه كده فراح هناك يشوف افرام ده في المغاره بتاعته فوجده بيكتب في تفسير سفر التكوين فاعجبه جدا كتابته قال له وريهاني اشوفها وخدها وعرضها على علماء المدينه فاعجبوا جدا بيها وارادوا ان ياخذوا ماري افرام عشان يدرس هناك فهرب منهم ومشي رؤية تاني ظهر له ملاك وقال له تنزل للخدمة فنزل فالناس استهزأوا بيه قالوا بقى ده اللي رحنا له فهرب مننا جاي دلوقتي ينزل برجليه فلم يهتم بكلامهم وكان يعظ في الأسواق ويعلم ويألف الأناشيد ويحفظها للناس وأعجب به أهل عصره كمعلم فحياته كانت ما بين متوحد في المغارة وما بين النزول للخدمة ينزل مرة بدعوة من ملاك ينزل مرة لكي يرد على البدع والهرطقات ويرجع تاني ينزل مرة إن حدثت مجاعة في المدينة فيدعو الناس ويحثهم على العناية بالفقراء وكان له قلب حنون جدا على الفقراء وعلى العناية بل أنه أثناء المجاعة أسس مستشفى كان فيها حوالي 300 سرير وجمع تبرعات علشان الناس المرضى اللي في المجاعة وفي الحاجات دي فيبقى راجل بيفسر الكتاب المقدس بيكتب أناشيد بيعلم لاهوت بيخدم خدمة اجتماعية وفي نفس الوقت يروح للمغارة بتاعته فلما يروح للمغارة يجري وراه تلاميذ فتتحول مغارته إلى مدرسة للتعليم يعني رهبنته غير الرهبنة القبطية وقادها القديس أنطونيوس الكبير والقديس مكاريوس الكبير وآباء الرهبنة الأول يعني لكن دي رهبنتهم كان كده فيها العمل الاجتماعي وفيها العمل التعليمي وفيها النزول إلى المدن في حياته توجد رحلتان هامتان رحلة منهم أنه أعجب بالقديس باسيليوس الكبير وأراد أن يراه القديس باسيليوس الكبير رئيس أسقفة قيصرية كبادوكيا كان من كبار اللاهوتيين والمعلمين في أجياله فذهب إلى قيصرية لكي يرى القديس باسيليوس الكبير فرأى كان قداس بيصلي فيه باسيليوس الكبير ولابس ملابس بقى فخمة كان في عيد الظهور الإلهي يعني عيد الغطاس فهو اتشكك ازاي القديس باسيليوس الكبير يكون لابس ملابس فخمة زي دي ولكن مع ذلك آه، بص لقى انه يعني آه، وهو بيوعظ كأن ألسنة من النار خارجة من فمه وكأن حمامة بيضاء بتنطق من فمه فاتعجب من الحكاية دي في نفس الوقت القديس باسيليوس الكبير وهو في القداس بص لقى ماري إفرام مع إنه في ملابسه المهلهلة لكن حوالي ملاكين حواليه فبعد ال- القداس تقابلوا وهو سأل القديس باسيليوس عن ملابسه قال له ما تأثر شيء أنا ملابس لابس خيش من تحت والملابس دي من أجل كرامة الخدمة مش من أجل كرامة الشخصية ويعني عزم عليه انه يبقى قسيس فاعتذر عن الكهنوت والح عليه فاخيرا قبل ان يرسمه القديس باسيليوس شماسه الرحله الثانيه انه ذهب الى الاسقيط كان الاسقيط مشهور برهبانه القديسين ذهب الى الاسقيط الى بريه شهيد وكان قد كبر في السن فكان يتوكأ على عصا فبعض الرهبان افتكروه نوع من الكبر يعني انه يتوكأ على عصا فغرس العصا فأثمرت وصارت شجرة لغاية دلوقتي في دير السريان يقولوا دي شجرة ماري إفرام السريان يعني رجل قديس وبتاع آه، معجزات وشهرته في التاريخ شهرة في الأناشيد في الأشعار أسلوبه رقيق جدا وموسيقي الألفاظ وموسيقي الألفاظ عاش تقريبا سبعين سنة وتنيح سنة 373 ميلادية لذلك لم يحضر المجمع المسكوني الثاني الذي عقد في القسطنطينية سنة 381 صحته ضعفت ومرض مرضه الأخير وشعر بقرب موته فأوصى تلاميذه بأنهم لا يدفنوه تحت الهيكل أو المذبح قال لهم ما استحقش الحاجات اللي زي دي ولا يطيبون جسده بالأطياب ولا يلبسونه ملابس آه، تكفين تكون يعني آه، تكون من الملابس الفخمة يعني ولا يدفنونه في مقابر الشهداء وإنما قال لهم ادفنوني في مقابر الغرباء لأن كل طير يحن إلى جنسه وأنا عشت غريبا على الأرض أحب أدفن في مدافن الغرباء وكان له ما شاء نفذه ال- الوصية بتاعته والكنيسة بتحتفل بذكراه في يوم 15 أبيب بركة صلواته تكون مع جميعنا تفضلوا نصلي